إخواني جماعة المسلمين نحن الليلة مع الدرس السادس والسبعين بعد المئة الخامسة من دروس المساء وقد كان حديثنا أمس الأول يدور حول ما هو العلاج الإسلامي لمشاكل الأسرة نسأل الله أن يطرد الشيطان من بيوتنا ويهدي أولادنا ونساءنا ويبصرنا بعيوبنا ويتوب علينا توبة ترجيه وذكرنا أن الله تبارك وتعالى بين لنا ما هو العلاج إذا كان النشوز من جهة الزوجة قال فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وحد الله يا مسلم لا إله إلا الله قبل ما يقول القرآن فعظوهن قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا في الأموال بعدين قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله شوف مواصفات الزوجة الصالحة في القرآن الأول القوامة والرعاية القوامة والمسؤولية والدرجة للرجال الرجال قوامون على النساء قائم عليها يعني يصونها ويصون عرضها وينفق عليها وللرجال عليهن درجة إذا تقيم الأمور لأن كل سفينة لا بد لها من قيادة إن لم يكن لها قيادة غرقت في معترك الأمواج وسقطت في قاع البحر القوامة دي معانا راجل ومعانا امرأة تبقى للراجل ولا للمرأة ربنا قال للراجل طب والمرأة يا ربي قال لا ده المرأة متقلبة العواطف انا اديت للراجل قوة في الجسم والعقل واديت للمرأة قوة في العاطفة والحنان طب ليه صحي اديت للراجل قوة في الجسم والعقل لأن هو اللي هيمارس شدائد الحياة هو اللي هيشيل هو اللي هيجري هو اللي هيسافر هو اللي هيسافر في الاتوبيسات وهو اللي هيركب على سطح القطر إذا ما كانش مع ثمن التذكرة بهلوان وهو اللي هيشوف الغل أيوة الله الذكر ربنا بيقول لآدم إيه؟ فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة معلش فتشقيان لا قال له فتشقى أنت لا هتشوف الغل ده أنا بنصحك نصيحة اوعى تسمع كلامي هيطلعك انت ومراتك من الجنة بس الغل هيبقى على دماغك جيت الراجل فلذلك سؤال بيسألوه هل يجوز للراجل انه يدي زكاة ماله لمراته وهل يجوز للمرأة انها تدي زكاة مالها لجسمه ويبقى زيتنا في زيتنا وخلصين يعني واحد عنده شوية فلوس دي آخر السنة يحسب على كل جنيه خمسة تعريفة اطلع انه عنده 100 جنيه زكاه يديهم لمراته خد يا ام عبد ال 100 جنيه وهو بدل ما يديهم للغلاء اللي بره فتنه في الدنيا وخلاص انت تاخدي زكاتي وانا اخد زكاتي هي كان عليها شويه طين برضه ارساهم من ابوها وشويه فلوس ها تطلع زكاتهم كل سنه مثلا 100 جنيه تديهم لجثه الفقير ودي اولى بيهم تنفع ولا ما تنفعش قال لك طب ما احنا نطلع على النبي هل يجوز للراجل انه يدي زكاة ماله لمراته اذا كانت مراته فقيرة؟ لا ليه؟ لأن النفقة واجبة عليه هو لمراته ده ما دام نفقة واجبة اللي ياخد نفقة واجبة ما يصحش ياخد الزكاة. يعني ما يصحش يدي الزكاة لأبوه. ليه؟ لأن أنت عليك نفقة له، لابد إنك أنت تنفق عليه. وما دام له نفقه واجبه ما تهربش من نفقه لمال الزكاه وتقول ده انا هديله ما دام عليا ليه لا اديله الزكاه واخلص ده لا تقبل الزكاه لا للاصول ولا للفروع يعني لا تديها لابوك ولا لامك ولا لاولادك لان انت عليك نفقه له فقراء انت ملزم شرعا انك تنفق ما انا صح اديها اخويا اذا كان فقير ماشي اديها له هو اولى اديها لاختي اديها لاختك اذا كانت فقيره اديها لاولاد عمي ماشي ولذلك النبي قال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم في ثاني صلة وصدقة اديتها لواحد قريبك يبقى لك اجرين عند الله اجر الصله لانه رحم واجر الصدقه طب ما تفرض ان اخويا ده مبهدلني او بيشتمني او بيتكلم في حقي او عمي اللي حدله الصدقه راجل لسانه مبري منه دايما يشتمني في ثياب تعرف النبي قال ايه؟ الافضل الصدقه الصدقه على ذي الرحم الكاشح الكاشح يعني قليل الادب اللي ما عندوش فم سبحان الله يا اخي الجوف النبي بيعلمنا حاجات والله ما كانت تخطر لنا على بال الله طب ده الواحد لما بيشوف واحد كده يعني بي- بيتكلم بس او كلمه بيبقى زعلان منه وحتى لو قال له انا عيان حمود خدت الدكتور يقول له موت جوه ده ينسلخ من الدرب منك انا اجيب لك دكتور وانت روح ما تضايق شوف النبي بيعلمنا ايه بيقول ابدا ده افضل الصدقه عند الله انك تتصدق على واحد قريبك بس يكون لسانه طويل يا سلام يكون لسانه عجالي اهو ده الصدقه تبقى افضل صدقه عند الله انت عارف النبي يقصد من كده ايه النبي يقصد من كده ناحيتين الناحيه الاولى ان لما تديله الصدقه فان الصدقه ستقطع لسانه اه ده- دعوا مرضاكم بالصدقه ما هو ده مريض ده مريض مرض نفسي كله ساعة ما تديله الصدقة لسانه هينقطع وذلك النبي مرة بيقسم الغنائم يوم حنين سد الواحد نصيبه من الغنائم وكان الواحد ده مريض بحب المال أم أمدادك شوية يديني الفوق ما احنا كده راح أكرم القوطة مش ياخد الفلوس وراح أقول له هات خيارة عشان الطلب قال له هات قرن فلفل عشان أقطعه على الفلفل هات كيلو تبانخ فوقه يا ابني ربنا قال واقيموا الوزن بالقسط والراجل اقام الوزن بالقسط خلاص احنا كده اهو لو كان لابن ادم واديان للمال لابتغى الثالث ولا يملا عين ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من الراجل قد شويه النبي مديني شويه النبي سمع الكلمه دي. تعرف قال لهم ايه؟ مش قال لهم ادوا ثاني زودوه لا الكلمه في بيت العصر قال اقطعوا عني لسان هذا مع الفم يعني تجيب الفم تجيب الفم لان الزياده هتطلع للفم فهي كده فيها نفس تبقى تبقى قاعد اتكلم في حقك فلان بخيل فلان وحش فلان ده ما يعني راجل ايده ما تندفنش معاه ساعة ما تفوت عليه سلام عليكم يا عم الحاج سلم عليا وتسلم عليه ويبقى ايدك فيها الامانه وتيجي مطبقه له ايده عليه وساعة ما يحس بالامانه كده ورق منكش لسه نازل من البنك دلوقتي روح الله ما يحرمنا منه اذا ربنا يبارك لنا فيه يا دي العظمه يا ولاد ده فلان ده دمه خمس ما كان دمه زي البقه والبقه ما هو ابلع ما يأكل ها وحد الله لا اله الا الله فالنبي بيقصد بالصدقه على الفقير القريب السيء الخلق ان هو يحبب الناس في بعض هو النهارده بيشتري مكبوس لما تحطيه بتاع حاجه هيدعي وهيقول يا سلام ده ربنا يكرمك امال يا عم كنت مدينا عنه فكره سيئه ليه امبارح ابدا ده انا كنت غلطان وكنت فاهمه غلط الفلوس برضه بت- بتعمل آه، اثر ما بالذات الصله كويسه والبر كويس ذلك الراجل الغني اللي كان عنده كلب وكان بيعتز بالكلب قوي لدرجه انه بيجيب له دكتور لما يستهوى لما الكلب يصاب بقلق ولو ما كملش كيلو الكلاب يروح يكشف عليه فالجماعه الفقراء اتغاظوا موتوا الكلب فيعمل ايه حب يضيف الفقراء راح عامل للكلب اسوان وعزا وسجاد وكراسي مدهب الفقراء اشتكوا لي شيخ البلد قال له شوف الراجل ده عامل الكلب ايه عامل ايه شيخ البلد قال له تعالى يا سعاده البيت انت عامل اسوان للكلب قال له بس خد بالك ما هو الكلب قبل ما يموت كان فيه 100 جنيه اللي عامل لي اسوان ده 50 لسه شيخ البلد 50 قام شيخ البلد قال له بطول المرحوم قال لك ايه؟ قال له قال له مر- مر- مرحوم مرحوم امال انت حطمت ليه؟ تكتيب مرحوم الحكايه دي مش مش على سبيل ده الحكايه دي حصلت في مصر الاسبوع اللي فات الاسبوع اللي فات ده هو كانت نفس الزمان نفس القصه اللي احنا بنقولها واحدة عندها كلب وبعدين الفقراء حطوا له حتة لحمة مسمنة لأن الكلب كان مرفه وكان بيركب الكبريت وكان له طبيب مخصوص وكان وكان فراحوا الفقراء كان رفعت عليهم دعوة وحبت تشتموا قريته في العربية بعد ما كفلته كان حرير واحدة الحرية من شريات مصر تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب وحد من لا يغفل ولا ينام فالنبي لما بيقول لك ادي للقريب السيء الادب النبي عايز يطفئ بالصدقه نار الحقد يطفئ بالصدقه نار الحقد نمرة اتنين النبي عايز يكون عملنا خالص لله يقول لك ادي اللي بيشتمك لانك انت لما بتديله بتديله ابتغاء مرضات مين الله انما لو كان على حد النفس النفس مش عايز تديله فاللي بيشتمني اديله ده ده كلام ايه ده ده ايوه اديله وربنا سبحانه وتعالى هيخلي عملك هذا خالص لله يبقى هذا هو جهاد النفس جهاد النفس ان ترغم النفس ان تعمل ما لا تريد لما ترغمها انها تتصدق على واحد بيشتمك اهو ده جهاد النفس يبقى الراجل اذا كانت مراته فقيره ليس له ان يعطيها من مال الزكاه ليه؟ لان لها نفس خالص عنده انما المراه اذا كان جوزها فقير وهي عندها مال زكاه يعني عندها حوالي 100 جنيه زكاه في السنه الشرع بيقول لها جوزك اولى بيهم اذا كان فقير اديله زكاه مالك اذا كان جوزك فقير اديله زكاه مالك لان جوزك اولى بهذا لان انت ما انتش مرغمه وملزمه بالانفاق عليه ده هو الملزم بالانفاق عليه فلما تديله زكاه مالك يبقى انت مش ملزم تديله تطوعا من عندك فلك اجر الصدقه واجر الصله الفرق بين الراجل وبين المرأة الراجل ما ينفعش يدي لمراته مال زكاة إنما المرأة يصح إنها تدي لجوزها إيه؟ مال زكاة. أنا عايزك واحد مال لا يغفل ولا ينام ولذلك ربنا قال لآدم فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى وبعدين إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى يعني اسمع الكلام خليك قاعد في الجنة وما تاكلش من الشجرة ده إيه؟ لأنك لو كلت وطلعت من الجنة أنت إلا هتتعب في حياتك يعني بيقول لك واحد شيال في باب الحديد ماشي وشايل سلة تقيلة أوي والدنيا حر وبعدين حط الشيلة في الأرض عشان ياخد نفس كويس فلقى واحد سايب قال له شيل عني ساعدني وبعدين جاي بيساعده قال له انت متضايق من الدنيا ليه؟ قال له الدنيا حر وشيلة كده على ظهري قال له طيب ما ريحك من الدنيا قال له انت مين؟ قال له انا ملك الموت قال له لا سير لي سير اعمل معروف يعني. بلاش الرفع الحسن ولذلك شوف الرجل بيقول ان الله تعالى جعل الدنيا محفوفة بالفرد والصبر فمن ساعده الحظ فيها سكن اليها ومن عضته بلادها ذمها ساخطا عليها وشكاها مستجيبا له حكمة الله عشان يعمر هذا الشيء وإلا لو تكاشفتم ما تدافنتم لو كل واحد يعرف قلب الثاني ويفتش في قلبه ما كانش الواحد يدفن اخوه يستغفر يدفنه لان انت بتكرهني وانا بكره الثاني انما القلوب مغطيه عشان الامور تنجي انما لو ربنا كشف القلوب ببعضها فمش حد هيقول الثاني السلام عليكم انا عايزك توحد يا مسلم تقول لا اله الا الله ربنا ادى الراجل قوه في الجسم والعقل عشان يمارس شدائد الحياه وادى المراه قوه في العاطفه والحنان عشان خاطر تصبر على تربيه الاولاد ادها عاطفه الواد يقوم بالليل يعيط انت متضايق من العياط عايز تنام انما هي عندها صبر انها تاخده بالليل وتطلع بيه من الاوضه اللي انت نايم فيها وتقعد بيه في البلكونه والدنيا يمكن برد وعايزه تنام وده كله عشان تسكت الولد لان ربنا اداها موهبه اسمها العاطفه والحنان ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام وصى بالام ثلاث مرات طب ليه؟ ليه الام ثلاث مرات والاب مره واحده؟ قال له من احق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ابوك تعرف ليه حينما الراجل ما هو شقيان هو وهو طول النهار واقف على محطة الاتوبيس طول النهار بيزاحم في الحياة ويمكن يبتلى بواحد يعمل له محضر يبتلى بواحد ياخده تحري يبتلى بواحد يحط له حته حشيشه عشان يعمل محضر باي وسيله يبات في تخشيبه يعني ما هو الغلب على دماغ الرجال النبي وصى بالام ثلاث مرات ليه؟ قال لك لانها عانت ثلاث شدائد لم يعانيها الرجل الشده الاولى انها حملت الشده الثانيه انها وضعت الشدة الثالثة أنها أرضعت الشدائد الثلاثة أنت حملت الولد في ظهرك ماء ووضعته في رحم أمه شهوة إنما هي حملته كرها ووضعته كرها فعلمت أنت ما عالجتش المسألة دي ساعة الورد يقول يا رب سلم بيجيها ساعة الطلق بتاع الولادة يقول لك لسه الخلاص ما نزلش انت لا عانيت خلاص ولا عانيت وضع والاشعال بتبقى هي جوه عماله تولد وتستغيث والحكيمه واقفه وتقول الواد نازل بدراعه ولا نازل برجله طلع فتوه زي ابوه ها الواد نازل بدل ما يقول بيقول بيب بيب اهلي ما هو يعني ما هو مساء وانت مالك ايه يعني؟ ما هو بخر حسيس والعياذ بالله انت والحمد لله قاعد بتشرب فنجان الشاي وما بت... هي سبحان ما بيخلص روح من روح وساعات تبقى الولاده قيصريه من دم وساعات يعقب الولاده نزيف الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه فانت ما عانيتش الشده دي هي عانت الشده الثالثه الرضاعه الواد طول النهار يمص من جسمها وده كله من غذائها من كالسيوم ومكونات الالبان انت والحمد لله ما فيش شيء الا بقى اذا كانت هي مستوظفه وبتيجي بقى بالليل تعبانه تقول لك موظف رضع للولد يبقى انت موصي بيك مرتين ها لا اله الا الله يا رب ما هو الدنيا انقلبت دلوقتي يقول الدنيا مقلوبه بس رحالي يا مقلوبه وبس اه يقول لك المزيكا في خطر ارمس من المزيكا في خطر المزيكا في خطر ولا الاخلاق اللي في خطر انا عايز اسمع لي صلاه على الحبيب قلبك يطيب وحد الله لا اله الا الله فشوف النبي اقام الوزن بالقسط وصى بالام ثلاث مرات حملت ووضعت وارضعت وبعدين القرآن الكريم يقول فالصالحات قانتات قانتات يعني صائعات ويجي سيدنا النبي محمد يوصف المرأة الصالحة يقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة أوصفها إيه؟ قال له إذا نظرت إليها خرت وإذا أمرتها أطاعت وإذا أقسمت عليها أبرتك وإذا غبت عنها حفظتك في عرضها ومالك شوف شوف شوف التربية الإسلامية الرفيعة لما يوصف المرأة الصالحة بأنها خير ما استفاد المؤمن بعد تقوى ولذلك واحد من الصالحين مرته مرأة السوق مشيعها ودفنها وهو راجع من القبر فات على ناس حبايبه السلام عليكم وعليكم السلام عظم الله اجرك غفر الله ذنبك والله انا كان لي رغبه ان اخطب ابنتكم واتزوجها يا عم ده انت لسه جاي من تراب الخاص ما سئلك سؤال الملكي قال لهم ولكني اخشى ان اموت هذه الليله فالقى الله عذبا دي مستواك عباده اه عباد ايوه عباد النبي قال وفي ربع احدكم صدقه عشان الصحابه استغربت قالوا يا رسول الله الواحد ياخد شهوته وله صدقه ايوه له صدقه قران ارايتم ان وضعها في حرام الا يكون عليه وزن كذلك ان وضعها في الحلال كان له بذلك بقى واحد يبقى لسه دافن النهار دافنها ولسه يعني ما لم تقعد للسؤال تكملت ما احنا بنعقد المسائل ولذلك اثبت كلها تكميات حتى نيجي ليله الزفاف ونختلف على القايمه هات القايمه ده مش كاتب قايمه انتوا مش واثقين فيا يا عم مش واثقين ليه ده هو حفظ حقوق وبعدين يجي يملوا الايه القايمه اكتب طقم من من غزه والله انتوا اللي عايزين غزه في جنبكم تغمى من طب ده يتكتب ليه؟ اكتب جالك اسطنبولي اكتب ايه الصلايه؟ بقى المال انما شوف الراجل اللي جه مراته وفات الجو ودخل في نفس الليل قال لهم ده انا جاي مخصوص خايف الا اموت الا لازم والنبي قال لو خشيت ان القى الله بشيء لخشيت أن ألقاه عدل يا سلام بعد ما توحد من لا يغفل ولا ينام المعاني دي كلها دي معاني كريمة ولذلك سيدنا سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين رضوان الله تعالى عليه فكان له درس في مسجد رسول الله في المدينة المنورة شوف النبي بيقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد الفلوس كانت النفوس راضيه ومطمئن وما كانش فيه تعلق بالشكليات احنا النهارده بتوع شكليات عشان يسكنها في حي زي حي المظلوم ولا حكر حكر السكاكيني تقول لك لا الحي ده مش من مستوايا خلاص يعني يهمك الحي ولا يهمك انك تعيشي مع راجل مستقيم وعارف ربنا بتوع مصائب سعيد بن المسيب كان عنده بنت بنت, بنت هو اسمها الرباب بنت سعيد معنى كلمة رباب يعني سحاب عبد الملك بن مروان امير المؤمنين بعت له عشان يخطب بنت سعيد لابنه الوليد بن عبد الملك اللي هو خد ولاية الخلافة بعد ابوه ما مات وراح مرسال عبد الملك لسعيد وسعيد بيدي درس في مسجد النبي فانت ما صلى عليه يا رجاله انا ببين لك ان الاسلام دي حقائق وقيم مش دي الشكليات ما هو الشكليات ابدا انما بيبحث عن الحقيقه سعد قاعد بيت درس في مسجد النبي هشام بن اسماعيل اللي هو سكرتير خليفه المسلمين قاعد جاي من دمشق مخصوص للمدينه عشان يخطب بنت سعيد لابن عبد الملك بعد سعد ما خلص من جم قال له انا انا رسول امير المؤمنين اليك قال له خير قال له لا ده كلمه سر بيني وبينك قال له طب قال له امير المؤمنين عايز ياخد بنتك لابني كنت عارف طبعا هتروح قصر الملك وتقف قصر دمشق وح الطريق من المدينه لدمشق هينفرش رمل دجال ايه رايك؟ بابا انا مش عارف ايه يا سلام وده عايز رأي ده انا وبنتي كل غلف وبنتي وكل الدنيا تحت رجل امير المؤمنين انت مش عارف ما كانوش يعرفوا فن النفاق اللي احنا ماشيين فيه الواحد مستعد يبيع يبيع بيت ويبقى بيتقابل انه يوصل ده ان شاء الله ما وصل لان كلنا هنوصل للقبر في واحد مننا مش هيوصل للقبر فما دام فيها قبر خلاه قبر بقبر وعيش عزيزا مع الله ما تركعش الا للي خلقك وما تسجدش الا للي خلقك لانه لا يملك الرزق والروح الا الله غيره انما ناخد نكيل والمديح والثناء ونسقف ونهيص وبنروح والدم كل الكلام ده وانت مسؤول عنه امام الله لانه والعياذ بالله الرياء والنبي قال يسير الرياء شرك لا تسقني كأس الحياة بذلة بل واسقني بالعز كأس الحنقل خليني أعيش مع ربنا كريم لأن دول يومين كلنا مروحين فسعد قال له بلغ عبد الملك أنني لن أقبل هذا الشيء يا حبيبي يهديك يرضيك قال له أنت بتقلك كثيره أنت عليك البلاغ بس قال له هيبهدلك قال له ما تكلمنيش فيما عدا ذلك طب قال له طب العله ايه قال له اخشى ان ازوجها لابنه فاتي مع بنتي يوم القيامه مسلسلين الى جهنم فدخلت قصر الظلم ابدا قصر الظلم ما تدخلوش ما تدخلش قصر الظلم لان الحكم ظلم لا إله إلا الله أبلغه قال له بلغوا اللي أنا قلته خلاص انتهت وبعدين سعد مروح يتغدى دخل لها بنت واحد أمال يا رباب أنت بتعملي إيه؟ قالت له كنت أقرأ القرآن طب إيه رأيك في حاجة ما أنتش فاهماها؟ قالت له أنا فاهمها كله إلا آية واحدة بس وقفت عندها شوية أما تقولها لي قالت له ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه لقد علمت حسنات الاخره وهي الجنه فما حسنات الدنيا يا ابتاه الا حسنه الدنيا الرجل الصالح للمراه الصالحه لا وشوف يعني كنت بتعملي ايه كنت بقرا يعني بتعملي ايه تقول لك كنت بلعب بيان بعزف على العود بشوف الجيتار الاورج بتاع عبد الحليم حافظ مقلوبه والعياذ بالله فلوس مليانه شياطين ده شغل شيطان في شغل شيطان فلذلك ساعة البنت ما بتخاطب الطفل ما تم خطوبة فلانة الفلانية على فلان وهوايتها لعب البنج بونج انت داخله البيت تلعبي بينج بونج مين اللي يدخلك بيته ده؟ الا اذا كان راجل تعبان في عقله الله مش عارف هويتها ايه المصارعه الياباني فانت داخله في باب الراجل تعمل له مقص ولا تديله ب- بتك ايدك تقطعي وشه ها تنزليك زي رجال ما نزل امبارح والحمد لله رب العالمين مش هينفع ان شاء الله ثاني يعني الله مش هينفع في الثاني ان شاء الله ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا مش حد عند ربنا ابدا ما فيش ظالم له قيمه عند الله ابدا ابدا بص تلاقي الدنيا مالي يبقى بقى شيخ غفر وتلاقي روايتها الادب بالانجليزي يا بنت شيخ غفر ادب انجليزي إيه؟ لا ما فيش واحده هوايتها سيره ام المؤمنين خديجه ولا عائشه إيه مظاهر مظاهر قاتله بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله المظاهر دي اللي تعبانه في الحياه دي اللي تعبى الدنيا وتعبى الناس ايه هوايتها العزف على الشيلو حتى اللي جوزك تجيبيله شلل على طول شيلو إيه؟ يوم سيدنا سعيد يقعد يتغدى الباب يخبط مين يقول له انا عبد الله ابن ابي وداع ادخل يا عبد الله راجل من فقراء المسلمين وكان من تلاميذ سعيد في المسجد دايما محافظ على درس قلت فين امال يا عبد الله امبارح قال له ده مراتي ماتت فذهبت لاسئله طب يا ابني ما ادتنيش خبر ليه عشان اروح معاك في الدرس قال له كان الوقت شديد الحر وخفت ان اضيع وقتك مع المسلمين شوف حتى الناس كانوا عمليين وكان ناس نظريين عندهم نظر تروح تسكنها بضيع لك ساعتين في المقابر طب ما هو المسلمين اولى بدرسك واولى بعلمك ها أه؟ في واحد داخل النهار جاني البيت وبعدين قعدنا ساعه تكتب لا هو عايز يتكلم ولا عايز قال قلت له كنت حاجه قال لي بس كنت داعيك عشان تحكي كلمه قلت له ايه؟ ايه؟ المناسبه ايه؟ قال اصل بطاهر ابني بكره وكده كده فانت فكر يا ابني ان انا قاعد هنا هو مستنيك لما تطهر ابنك عشان تاخد لي تدين فعاليه عشان القي كلمه ربنا يتم طهارته على خير يا ابني و- يبارك لك فيه ها هو يا ابني ده, ده الوقت الوقت يعني مش مش بالسهوله دي يعني ان واحد يروح عشان يحضر لسان واحد من من مصر التعليم مش بالسهوله كده الراجل ما رضاش يقول للراجل تعالى عزي في امراته قال لك ده راجل وراه مسلمين وراه مشاكله وراه شرع الله بيبينه للناس اروح اكفر مراتي في السر كده وما اديله الشر. وهكذا قال له طب مالكش رغبه تتجوز يا عبد الله وما بيتجوز راجل يعني النهارده ما فيش يعني انت لقيت النهارده لقمه عيش بكره غير لقيت الجنون يعني مين اللي هيرضى بيا؟ قال له لا والله اذا كان عندك رغبه للزواج اذهب واتني باثنين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على عقد زواجك بابنتي ان قبلت ذلك ما توحد يا حبيبي لا اله الا الله وسمع الصلاة على حبيب قلبك يطير بنته اللي كان جايلها الوليد بن عبد الملك هتاخد دور غلبان درجة كام؟ لا درجة تحت عند الله فني ولا إداري ولا كتابي؟ مفيش طب آه، معاك كم من المال؟ مفيش طب لا ناوي يروح الكويت ولا لا؟ لا اله الا الله حاجه غريبه راح ليبيا ولا لسه ما خدش فرقه في ليبيا والله من يوم ما فتحوا الباب بتاع بره والاسر تمزقت الواحد يروح يشوف مراته يروح يسيب ابوه غلبان بيموت يجي يلاقي امه ميته ما- ما- ما- حتى ما يحضرش جنازتها ولا ياخد ع- يعني الدنيا انفتحت على الناس بحيث ان تبقي ذكر الله ما فيش لا ليبيا ولا كويت ولا بتاع ابدا طب امال هيجوزها له على ايه؟ اه هيجوزها له لدينه وتقواه خلاص قال له روح هات اثنين من الصحابه يشهدوا فجر راح جاب اثنين لان الجهاد ما بيهزرش ما عرفت من سيلات المحل في الكلام راح جاب اثنين وشهدوا بعد ما شهدوا على العقل خلاص يا عم انا مروح يا استاذنا قال له اتفضل بص لقى الباب بيخبط بعد كده مين قال له انا سعيد يا عم تعب نفسك وداري ليه قال له افتح فتح اتى بنت واقفه ورا ابوها قال لها ادخلي بارك الله لكما في ليلتكما لا راح بمجر ثلاث صور ولا راح جاب سخان قريبته ولا جاب تكييف ولا بتاع دي الحياه العمليه ان اكرمكم عند الله اتقاكم اسال الله ان يرزقني واياكم التقوى فالتقوى هي السلاح الاقوى والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى